أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم قصتنا النهاردة موجودة في الإنجيل بحسب البشير لوقا وفي الإصحاح الخامس والآيات من 17 ل 26 وشاهد عيان حلقتنا النهاردة اسمه عزرة هيحكي لنا عن حياته وعن تأثير يسوع عليه روحيا وكمان جسديا تعالوا نسمع قصة عزرة ويمكن منها تتعرف على احتياجك الحقيقي للمسة خاصة من يسوع لحياتك
أنا اسمي عذرا أنا الابن الأكبر لأبويا يؤاش ونعومي أمي كان أبويا بيخاف ربنا كان بيتنا بيت سعيد مليان بالفرح والحب والحنان كنت مليان بالنشاط والحيوية وأنا صغير ما كنتش بهدى كانت أمي دايما تقول لي أنت لو شقاوتك دي اتقسمت على عيلين تلاتة كان يزيد منها كمان شوية وبعد كام سنة جت أختي الصغيرة كانت طبعا حاجة تانية هادية ومطيعة وده طبعا اللي كشفني وكشف شقاوتي الزيادة كان من حسن حظي إن في أربع ولاد في نفس سني عايشين في المنطقة بتاعتنا كانوا زيي بالظبط يموتوا في المغامرة كنا بنقضي كل وقتنا سوا كنا نطلع احنا الخمسة في الجبال اللي حوالينا وكانت أكتر حاجة تبسطنا لما نكتشف مكان جديد ينفع نلعب ونتنطط فيه وسط الجبال اللي حوالينا كان مكاننا المفضل عبارة عن محجر مهجور كان على بعد حوالي ساعة من القرية بتاعتنا كان في المحجر مكان لتكسير الحجارة اتجمعت فيه المية يوم بعد يوم وعملت بحيرة صغيرة كنا بنروح أنا وأصحابي نلعب هناك بالساعات نستمتع بالشمس والمية الدافية اللي في البحيرة ولما عرف أبويا حاول يمنعنا وحاول أكتر من مرة ولما ما لقاش في فايدة اشترط إني ما أطلعش على حافة الجبل أو أنط في المية دي من مكان عالي بعد ما احتفلت بعيد ميلادي العاشر بحوالي ثلاثة أيام رحت أنا وأصحابي نحتفل بعيد ميلادي في مكاننا المفضل يومها يومها حسيت اني عاوز اعمل حاجه جديده وكسرت كلام ابويا وتعلمت اكبر درس في حياتي يومها قررت انا واصحابي ان احنا نشوف مين فينا ممكن يوصل اسرع لقمه الجبل طلعت اجري اجري باقصى سرعه وانا بطلع الجبل كنت عايز افوز باي وسيله طلعت بسرعه طلعت اجري من غير ما ابص حتى لمكان رجليا وما حسيتش بنفسي الا وانا بقع بقع وبنزل بكل جسمي على الصخور
عم يؤاس عم يؤاس عم يؤاس في ايه يا داوود وفين عذرة عذرا وقع يا عم يؤاس عذرا وقع ومش قادر يقوم وقع ازاي وفين وقع في المحجر القديم يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني تعال وريني هو فين
ما حسيتش بنفسي الا واصحابي بيفوقوني رغم اني ما كنتش عارف اشوفهم كويس من شده الالم اللي في راسي والزغلله اللي كانت ماليه عينيا لكن لاحظت علامات القلق والخوف اللي كانت ملياهم حاولت اتحرك لكني ما قدرتش احرك رجليا ما كنتش حاسس بيها خالص كنت حاسس إن النص التحتاني كانه انفصل عن جسمي بصيت لرجليا كان منظر غريب ركبتي ملوحة ومتحركة بطريقة غريبة كأنها جزء لوحده وأنا في عز حيرتي لقيت أبويا داخل عليا اترمى عليا في الأرض وخدني في حضنه وقعد يبكي يبكي رفعني من على الأرض وشالني وطول الطريق للبيت ما نشفتش الدمعة من عينه كنت مستغرب قوي من الحزن اللي هو فيه ما كنتش فاهم اللي حصل بالظبط لكن هو كان عارف كان عارف بالظبط ايه اللي حصل
في ايه في ايه ابني ماله في ايه يا يؤاش
اهدي اهدي يا نعومي وانا مش هفهمك عاوز افهم حاجه مش عاوز افهم ابني هيضيع مني
ابنك هيعيش لكن هيعيش مشلول الوقعة كانت جامدة وكسرت له ظهره ابننا مش هينفع يقف على رجليه تاني انا عومي مش هينفع يقف على رجليه تاني
كان لازم اتحمل نتيجة غلطي وعصيان الكلام ابويا وامي لكن انا مش بس كسرت كلامهم انا كسرت قلبهم كنت دايما بشوف نظرات الحزن في عينيهم رغم اني اتسببت في كل الالم والتعب ده ليهم الا انهم ما كانوش بيحسسوني بكل ده بالعكس كانوا دايما بيحسسوني بالحب والرعايه والتشجيع
ادينا ادينا وصلنا يا سيدي حمد لله على السلامة استنى هنا عقبال ما اشوف امك فين
حمد لله على السلامة وإيه أخبار الشغل يا اسطوات؟
اسطوات ايه قول يا معلمين ابني خلاص اتعلم الصنعة وبقى ايه صنايعي على حق ايديه شديدة وعافية النهارده انا مخلص خيمه لوحدي أيوة أمال إيه؟ أدي الرجالة ولا بلاش بس أبوك طول عمره بيعمل خيام وما جاليش ولا مرة هدومه متوسخة بالطريقة دي لا دي مواهب بقى
طب يلا عشان الأكل جاهز يا أبو مواهب أنت بس ما أشوفكش على العشاء بالجلابية المطينة دي ها؟
على مهلك يا بابا
امرنا لله تعالى تعالى يا ابني تعالى نخش نتشطف علشان احنا مش قد نعومي
كان كل يوم الصبح بيجي ابويا ويشيلني من على سريري يلبسني ويقعدني على الترابيزه علشان افطر وخمس ايام في الاسبوع كان بيحطني على عربيه صغيره ويشدها لحد ما يوصلني لمدرسه المجمع اللي كنت باخد فيها دروس انا ومجموعه من صحابي وكان بيجي تاني بعد ما اخلص دروسي عشان ياخدني لورشته بتاعت الخيام كان عامل لي كرسي مخصوص علشان اقعد عليه ويعلمني بكل صبر سر الصنعه
وريني يا ابني وصلت لايه اه حلوة قوي ايه شغاله ولا فيها مشكله بالعكس تسلم ايدك والحلو كمان التانية الأخيرة اللي انت عملتها في آخر الخيمة فكرة حلوة هتخلي المية ما تدخلش للخيمة الله ينور عليك يا قسطة
ما كانتش حياتي بس الشغل والدراسة كانت لسه صحوبيتي لأصحاب الأربعة ما انتهتش كانوا بيحاولوا إنهم ما يحسسونيش إني مختلف عنهم كانوا بيحاولوا يشاركوني في كتير من خروجهم ولعبهم صحيح مش زي الأول لكنهم كانوا بيعملوا كل المستحيل علشان أبقى سعيد كنت بحاول أرسم البسمة على وشي وحاسسهم إني خلاص أخدت على وضعي الجديد ومش فارقة معايا لكن لما كنت بكون لوحدي كنت دايما بشعر بالحزن والندم والعار على استهتاري وانا صغير يوم ورا يوم بقت مشاعر الكآبة والشفقة على النفس بتزيد جوايا حطيت كل همي في الشغل وكبرت ورشة أبويا وبقى معانا كمان اتنين صنايعية بيساعدونا كانت الورشة بتجيب دخل مش بطال كان معايا فلوس أكتر من كل أصحابي لكن كان كل واحد فيهم اتجوز وبقى عنده بيته وانا الوحيد اللي لسه عايش مع ابويا وامي رغم ان كان عندي 25 سنه صحابي كانوا بيحاولوا كتير انهم يدخلوني معاهم في عيشتهم وفي مقابلاتهم وخروجهم لكني كنت دايما برفض يمكن يكون بسبب كبريائي او لاني ما بحبش احسس حد اني محتاج مش عاوز حد يحس انه احسن مني لأني كنت دايما بقارن حياتي بحياتهم وبحياة كل واحد ماشي سليم مش زيي وتحول شعوري بالشفقة على نفسي لغضب وشعور بالمرارة وكتير كان بيحاصرني السؤال ده اشمعنى أنا؟ ليه أنا؟ ما كنتش بفكر في أي حاجة عندي تستاهل الشكر كان كل اللي مالي عينيا العجز اللي أنا فيه
يا عذرة يا عذرة
ايه النور ده فينك يا يا داوود مش باين يعني معلش يا عمي يقاش الشغل بقى بس انا دايما بروح لعذرة البيت بس انت اللي بتبقى نايم معلش يا ابني انت عارف السن بقى انا بنام بدري مش زي الشباب ازيك يا عذرة أهلا يا داوود ايه يا ابني فينك الشغل بقى واخدك مننا يعني ولا ايه هعمل ايه؟ ده احنا يا دوب بنكفي الشغل المطلوب بالعافية ده أنا عندي طلبيات كتير ومش ملاحق عليها طب يا عم ما تشغلني معاك
يا ريت انت بس انوي وملكش دعوة بأي حاجة لا يا عم شكرا شغلتك دي متعبة قوي أنا مش قدها عذرة ينفع تريح شوية من الشغل وتيجي تتعشى معانا بكرة؟ كل الشلة هتتجمع عندي بكرة ونفسنا تبقى معانا شكرا بس يعني أنا مش عاوزك تشكرني أنا عاوزك تيجي معايا ثم كمان سارة مراتي دماغها ناشفة وقالت لي لو عذرة ما جاش محدش فيكو هيتعشى يرضيك تبوظ العزومة؟
تسلم لي عليها كتير وتأسف لها قول لها معلش يعني جايات أكتر من رايحات م- مش هينفع المرة دي مش المرة دي بس دي كل مرة مفيش مرة إلا لما بتعتذر عذرا احنا بنحبك ونفسنا تبقى في وسطينا أنا مش عارف ليه أنت بتحاول تبعد من فضلك فكر تاني ولو حبيت تيجي أنا هاجي أخدك من بيتك
صحابك مش هيفضلوا يتحايلوا عليك كتير مرة بعد مرة هيزهقوا وانت اللي هتخسرهم يعني جت على دول ما أنا خسرت كل حاجة أنا خلاص زهقت بقى وتعبت تعبت من كل شوية حد يشيلني يوديني ويجيبني صحابي دول كل واحد بقى ليه حياته الخاصة خلاص أنا بس بصعب عليهم بيشفقوا عليا أنا خلاص تعبت مش عاوز أي شفقة من أي حد تاني خلاص بالرغم من كلام ابويا وتحذيره قعدت ارفض كل دعوات صحابي لكنهم فضلوا في علاقتهم معايا وحبهم ليا واحيانا لما كنت برفض دعوتهم كنت بلاقيهم هما اللي يلموا بعضهم ويجولي واستمرت حياتي زي ما هي لكن لما كملت ال 35 جه الزلزال اللي قضى على كل امل جوايا مات ابويا وامي في خلال ثلاث شهور لقيت نفسي وحيد خصوصا ان اختي كانت سابت البيت واتجوزت قبل كده بثلاث سنين بقى مطلوب مني ان اشغل ورشه ابويا لوحدي وكمان اهتم بالبيت بعد كده قدرت اجيب حد يساعدني في البيت وشغله وتنظيفه وواحد تاني يساعدني في الحركه من مكان لمكان لكن ده زود من بعدي عن العالم اللي حواليا وابتدى يملاني شعور كبير بالوحده والمراره
يا عذرا يا عذرا مساء الخير يا دانيال هو عذرا مش هنا ولا ايه؟
آه، لا موجود بس تلاقيه مريح شوية تحب أصحيه لا لا سيبه مرتاح أنا شوية وهفوت عليه تاني طب وانت جاي معرفتش ايه الزحمة اللي في البلد دي الشوارع كلها مليانة ناس أنت ما سمعتش؟ ده بيقولوا يسوع هيعدي على القرية بتاعتنا النهارده المعلم بتاع الناصرة ايوه هو بس ده مش معلم وبس انا شفته بيعلم وبيشفي الناس من امراض كتيره آه، أنا سمعت عن معجزاته بس ما شفتش يبقى ما أقدرش أصدق لا صدق يا دانيال انا شفت بعينيا شفت عرج بيمشوا عمي بيفتحوا وواحده كان عندها حمى غريبه قامت وكمان جريت على المطبخ تعمل لهم اكل يعني الكلام اللي سمعته صح مش بس كده ده كان في مريض بالبرص كانت حالته متأخرة لدرجة إنه ما كانش قادر إنه يقف علشان يكلم يسوع لكنه اتشافى تمام لما يسوع قال له كون طاهر أنا سمعت إن يسوع دلوقتي في بيت نسنائيل فكرك ممكن ناخد له عذرة؟
صحاني داوود صاحبي وهو مبسوط وانا ما كنتش قادر افهم ليه وزي باقي الناس في الوقت ده كنت سمعت كتير عن معجزات يسوع عن المعجزات اللي بيعملها بس عمري ما فكرت انه ممكن يساعدني في اي حاجه او اني اروح له كنت اخترت الحل السهل اني ما افكرش او اعتبره دجال بدل ما احط فيه امل ويطلع مستحيل قبل ما افكر كان صحابي الاربعه شالوني حطوني على السرير ومشوا بيا او تقدروا تقولوا حطوني قدام الامر الواقع
لو سمحت لو سمحت ظهرك شوية كده عايزين نعدي يا عم بالراحة شوية يا عم لو سمحت لو سمحت ظهرك كده شوية عايزين نعدي وسع وسع يا عم داخلين اهو ممكن شوية كده يا عم ممكن توسعه بس سنة احنا لازم ندخل ليسوع محتاجينه ضروري ما احنا كلنا محتاجينه يا حبيبي وعاوزين نوصل له. ايه يعني انت على راسك ريشه
دانيال احنا كده عمرنا ما هنعرف ندخل انت شايف الناس قد ايه ومحدش عايز يتحتح طب انا جات لي فكره بقول لك ايه تعالى من هنا
بالرغم من الزحمة والناس اللي عمالة تزق شمال ويمين وزعيف أصحابي عشان أرجع بيتنا شالوني أصحابي وطلعوا بيا على سطوح البيت اللي كنا فيه ولقيتهم عمالين يشيلوا في الأرضية بتاعة السطوح لحد ما عملوا فتحة في السقف ولقيتهم بينزلوني فيها ونزلوني فجأة لقيت نفسي عند رجلين يسوع حسيت إن الموضوع كأنه حلم من دايق كنت نايم في الورشة وكل حزن دلوقتي لقيت نفسي عيني في عين واحد كله مليان حب وحنان اسمه يسوع راح بصلي وبص لأصحابي الأربعة اللي كانوا بيبصوا من فتحة السقف وابتسم لي
أنا شايف إن إيمان أصحابك كبير جدا المهم أنت مصدق نفسي يبقى عندي الإيمان ده لكن أنا ما مشيتش من 25 سنة مش قادر أتخيل إن الرجلين اللي دبلت دي ممكن تتحرك من تاني مغفورة ليك خطيتك يا ابني
ازاي عشان يغفر له خطايا مين يقول يغفر ما حدش يغفر خطايا غير الله زي
يا معلمي الناموس يا فريسيين ليه فكرتوا إني بجدف على اسم الله لما بقول مغفورة ليك خطاياك أنهي أسهل إني أقول مغفورة ليك خطاياك ولا أقول قوم وامشي لكن عشان تعرفوا إن ليا سلطان إني أغفر الخطايا قوم يا شاب وشيل سريرك وروح بيتك
كان آخر مرة حسيت برجليا كان من حوالي 30 سنة لكن لما قال يسوع قوم وامشي حسيت إن رجلي منملة أيوة ابتديت أحس برجليا لأول مرة حسيت إن رجلي ابتدت تتفرد وابتدى الدم يجري فيها من تاني حسيت إنها اتملت لحم من الأول لقيت نفسي بقف على رجليا أيوة أنا واقف على رجليا رجليا شايلاني لقيت نفسي بتنطط بتنطط من الفرحة أنا خفيت أنا خفيت نفسي أوري العالم كله رجليا أنا خفيت لقيت نفسي بجري على الباب ومن فرحتي كنت همشي حتى من غير ما أشكره سامحني في- في وسط فرحتي كنت عاوز أشكرك إزاي بس أشكرك قول لي ينفع أعمل إيه عشان أشكرك بيه إنك تحب ربنا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وإنك تحب جارك زي نفسك
من اليوم اللي وقعت فيه في المحجر وفقدت إحساسي برجلي فقدت معاها أي أمل إن أقدر أمشي من تاني مش بس رجليا هي اللي اتشلت لكن حياتي كلها اتشلت وفقدت أي أمل في الحياة ولولا أصحابي وحبهم وصبرهم ما كنتش قابلت يسوع إصرارهم إنهم ياخدوني ليه وكلماته ليا بالغفران والشفاء مش رجعت الحياة بس رجليا لكنها رجعت لي كل أحاسيس كانت ميتة جوايا شافت نفسي شافت أفكاري اللي اتسممت وإحساسي بالظلم اللي كان ماليني عرفت بجد قيمة الصداقة الحقيقية وإزاي يبقى ليك أصحاب ينفع تتسند عليهم في كل مشاكل الحياة وضيقتها رغم إني حاولت كتير إني أرفض صداقتهم وأبعدهم عني لكنهم سامحوني وقفوا جنبي وكانوا أكتر حد فرح لما خفيت بالرغم إن مش هينفع أو فيهم حقهم من الشكر لكني طول عمري ما هنسى حبهم ووقفتهم جنبي لكن رغم كل محبة أصحابي دول لكنهم ما كانوش يقدروا يعملوا اللي يسوع عمله ما قدروش يشفوا جسمي أو إنهم يداووا روحي ويدوها سلام أو يدوني غفران لخطاياي والوعد بحياة أبدية بعد الحياة اللي هنا على الأرض ما كانوش هيقدروا يحرروني من التمرد ومن المرارة ويبدلوها بالمحبة والشكر والشعور بإن ليك هدف في الحياة من اليوم اللي قابلت فيه يسوع كنت بحس بالفرح لما أكلم الناس عن الرب يسوع المسيح واللي عمله معايا وإن يسوع لسه بيعرض الغفران والسلام والحياة الأبدية لكل اللي اختار إنه يؤمن بيه ويعترف بخطيته ويقبل منه عطية الخلاص وهو وعد إنه هيجهز لنا بيوت أبدية يمكن مش هنقدر نتخيلها أو نفهمها هنا على الأرض لكن وعده أمين لكل اللي يدعوه من قلبه ويطلب منه يكون هو ربه ويسيده هنا على الأرض
أعمى وفتح عينيه والمفلوج أمن مكانه أبرص طهر ما فيه والغريق لقى نجاته أعمى وفتح عينيه والمفلوج أمن مكانه أبرص طهر ما فيه والغريق لقى نجاته حولني يا للخمر يا صاعشق محال في قنا الجليل كانت دي أول الآيات حولني يا للخمر يا صاعشق محال في قنا الجليل كانت دي أول الآيات إلهنا الماسح إله المعجزات صنع لنا كل العجائب والآيات إلهنا الماسح إله المعجزات صنع لنا كل العجائب والآيات أموات تقوم من جوا قلبي نعشها وروح نجس تخرج وتشهد للإله أموات تقوم من جوا قلبي نعشها وروح نجس تخرج وتشهد للإله فينا كان ميت وقال يسعى وملقاش الحياة مين فينا كان
يا ترى اختفى الأمل والرجاء من حياتك بسبب الظروف اللي بتمر بيها؟ حاسس إنك تعبان مضغوط يا ترى لسه الشعور بالظلم ماليك بسبب الظروف اللي انت فيها؟ حاسس إن في حمل تقيل عليك وبقيت بترفض أي مساعدة من أي صاحب أو قريب يهمه حالك؟ ممكن يكون السبب الرئيسي للشعور ده هو إن في خطية مش قادر تسيبها أو تعترف بيها أو تسيبها في إيد رحمة ربنا ونعمته كل ده ربطك بأيدك والنهاردة يسوع بيقولك احمل سريرك وامشي هو قادر إنه مش بس يشفي أجسادنا لكن يشفي أرواحنا المقيدة لو عاوز تقبل يسوع النهارده اعترف انك خاطي وعاجز قدام الخطيه اقبل وصدق في محبه ربنا ليك وانه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك عقاب خطاياك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطيه حط كل ثقتك وايمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته ما تنساش الكتاب المقدس بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه المره اللي جايه هنسمع قصه واحد بنى بيته على الرمله والنتيجه ده اللي هنعرفه في حلقه جديده وشاهد جديد مع شاهد عيان